أفديك بروحي وعمري وقلبي وكالي يا حبيبتي يا مصر فيها الصديق فيها القريب فيها المزارع والطبيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وهذه الحلقة الخاصة من حلقات قناة الرحمة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم كما يعني تم التنويه عنها في الأيام السابقة يعني الكل يترقب هذا اللقاء لما تضم هذه الحلقة من نجوم الدعوة الإسلامية وبخاصة نجوم الدعوة الشبابية أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع الشباب عوائق وعقبات هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين نتكلم مشاهدينا الكرام في قضايا عديدة نتكلم عن قضية القرآن الكريم وشبهات حول القرآن الكريم الكل يتحدث عن الشباب نتكلم بالفعل عن الشباب ونربط هذا كله بكل قضية نتحدث فيها قضايا القرآن الكريم الشباب والقرآن الكريم كيف كان حال كيف كان حال شباب الصحابة وشباب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيام الصحابة في أيام النبي مع القرآن الكريم وموقف الشباب الآن من القرآن الكريم وحالهم مع القرآن حال الشباب مع السنة النبوية حال الشباب مع قضايا المرأة حال الشباب مع السلفية حال الشباب مع الفتنة الطائفية نتحدث فيها بكل صراحة ولكن لابد في البداية مشاهدينا الكرام لابد من كلمة نقولها ونوجهها للكل نقول إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر نعم إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر إن كان مجلس شورى العلماء قد انعقد هنا أكثر من مرة هنا في قناة الرحمة في هذه القناة المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يحفظ سائر القنوات الإسلامية التي تبلغ عن الله وعن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هم الشيوخ وهم العقول وهم الآباء وهم العلماء يخططون ويفكرون ونقول من هنا أيضا بعد مجلس شورى العلماء هنا ينعقد مجلس شباب الدعوة الإسلامية هنا أيضا في قناة الرحمة حتى نعطي الأمل ونعطي الفرصة للكل بأن نقول ونعطي الأمل للجميع بأنه الجيل الثاني قادم والجيل الثالث قادم والجيل الرابع والجيل العاشر قادم بإذن الله رب العالمين نقول إن كان شيوخنا وآباؤنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر فإن شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر ولا يمكن أبدا لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدمين ودون أن يقوى بساعدي فالأمة لا تستغني أبدا عن شيوخها وشبابها أو عن شبابها وشيوخها وأمة تحتقر شبابها أمة خاسرة وأمة تحارب شبابها ولا توجه شبابها إلى الحق وإلى الإبداع للدين والدنيا أمة مخذولة وأسأل الله ألا يجعل أمتنا كذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه لذا كان المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب فالشباب هم الذين نصروا الإسلام منذ اللحظة الأولى نقول مشاهدين الكرام الشباب شباب الأمة هم شمسها شباب الأمة هم قمرها شباب الأمة هم المستقبل بعد فضل الله جل وعلا لذا يحاول الأعداء في الخارج والداخل بكل سبيل أن يحطموا هذا الشباب وأن يغرقوه في بحور الشهوات وأن يسكتوه في شباك الشبهات حتى لا يستفيق هذا الشباب أبدا مشاهدينا الكرام الشباب عوائق وعقبات نتحدث بإذن الله رب العالمين مع ضيوفنا ومشايخنا ونجومنا الشباب فضيلة الشيخ مسعد أنور أهلا وسهلا اهلا وسهلا بك سعداء بحضرتك الله ربنا يرضى يكرمك عليك فيك آه، فضيلة الشيخ أحمد جلال أهلا اهلا وسهلا وسهلا بك أزمون الحمد فضيلة الشيخ علاء سعيد أهلا بحضرتك اهلا وسهلا وسهلا.
الشيخ أيمن صيدح أهلا بيك ربنا يبارك فيك فضيلة الدكتور الشيخ الشاب الدكتور شهاب الدين أبو زهو أهلا وسهلا الشيخ أمين الأنصار أهلا وسهلا أهلا بك.
منور الشيخ أمين الله يبارك فيك ربنا يكرم حضرتك آه، هبدأ مع حضرتك فضيلة الشيخ آه، مسعد أنور نتكلم عن الشباب هبدأ مع حضرتك وأنت آه، يعني جدير في هذا الملف والكل بفضل الله رب العالمين ولكن مسألة هبدأ بشباب السلفية هبدأ مع حضرتك بالسؤال المباشر وهناك اتهام مباشر وأرجو أن حضرتك توضح لنا هذا الكلام إذا كان صحيح أو كان خطأ هناك اتهام لشباب السلفية على وجه التحديد بأنهم آه، يعني بدون وعي يتكلمون يتحركون آه، يسيرون يمشون ي- يعني يفعلون ما يريدون ولكن بدون وعي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد الشكر لله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء ثم الشكر موصول للأستاذ ملهم الله يكرم حضرتك وللإدارة وعلى رأسها الشيخ محمد حسان على أن يسروا لنا هذا اللقاء وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في موازين مشايخي وإخوتي آمين.
وفي موازين من حضر له وفي موازين المشاهدين آمين يا رب أؤكد على ما تفضلت به ب- في الكلام عن الشباب فالشباب فعلا هم ساعد الأمة القوي وأملها المرتقب وغدها المرجو مم.
وأعداء الإسلام لشبابنا بالمرصاد يسلطون عليهم حروبا كثيرة تنحصر في الشهوات وفي الشبهات السلفيون بلا وعي السلفيون يتحركون ويسكنون بلا وعي وبلا ثقافة وبلا فكر هذه فرية ظالمة جدا كيف نحكم على من اقتدى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعاش في ظلال القرآن وما رفع قدما وما حط أخرى إلا بنور من الله عز وجل من هو السلفي؟
مم.
السلفي هو الذي اقتدى بالنبي محمد السلفي هو الذي اقتدى بأبي بكر وعمر وعثمان هل كان هؤلاء يا أستاذ ملهم بلا وعي بلا خبرة نعم.
بلا حنكة يخبطون خبط عشواء أم كانوا يعيشون بنور من الله أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي نعم.
السلفي هو الذي يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله وربنا خبير وعليم له في كل حركة وسكنة حكم ونبينا نور من الله نور هداية له في كل حركة وسكنة توقيع يعني سنة مم.
أفبعد أن أحيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله أرمى بأني بلا وعي وبلا فكر وبلا ثقافة أنور العقول عقول السلفيين وأبصر الناس بخير الدنيا والآخرة هم ال- هم السلفيون وكلنا سلفيون نعم ربنا يكرمك الشيخ مسعد يعني آه، الشيخ أحمد يعني نستكمل هذا المحور في كلمات آه، سريعة ونعود إلى محاورنا التي تم التنويه عنها آه، السلفية وشباب السلفية نتكلم عن الشباب و- آه، فالشباب شباب السلفية ال- هناك اتهامات عديدة هناك كلام كثير بأنه أنتوا كنتوا فين انتوا كنتوا في حوركم وكنتوا تبع امن الدوله والنظام السابق ايه اللي طلعكم دلوقتي آه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد آه، بفضل الله الشباب موجودين في كل مكان بفضل الله عز وجل ولهم دور واقع كبير جدا جدا وظاهر جدا في المجتمع ولكن للأسف كان دايما بيغيب هذا الدور الشباب بفضل الله في جانب العلم الشرعي كان بفضل الله لهم دور كبير جدا جدا جدا بفضل الله في تعلم العلم وتعليم العلم للناس نعم.
آه، الامر الثاني كان لهم مش في باب العلم بس عشان ما يقولوش ده كانوا متقوقعين داخل المساجد ابدا والله بل كان كثير جدا جدا جدا من شبابنا انا بتكلم على تجربه انا عايش جواها وسط كتير جدا من شبابنا عندنا مثلا في المنصوره آه، ما اهتموش بس بالعلم فقط و- وزي ما هو بيقولوا تقوقعوا في المساجد لا ابدا بل ما شاء الله لهم نشاطات كبيره جدا جدا جدا داخل ال- المجتمع بتاعهم النشاطات الخيريه آه.
يعني بفضل الله عندنا مجموعات كبيره جدا من الشباب بتكفل اكتر مثلا من 2000 اسره في المنصوره كفاله تامه الكفاله الماديه والكفاله المعنويه والكفاله الماديه والكفاله المتعلقه بالطب كمان هي ما شاء الله عندنا كم كبير جدا من الدكاتره بفضل الله بييسروا للانسان حاجات كتير جدا مع الاسر داخل المستشفيات وداخل ك- العيادات وغير ذلك بل حتى الادويه بيوفروا الدواء للمريض الكلام ده موجود ومعروف ومشهور بفضل الله بس زي ما قلت لحضرتك هم كانوا دايما بيحاولوا يغيبوا هذا الدور عن الناس مش كده وبس انا بفضل الله تبارك وتعالى بنرى كتير جدا جدا من اخواننا بفضل الله متفوقين في كل مجالات الحياه لان دايما انا كنت دايما شيخنا ربنا يا رب يحفظهم بيعلموا الشباب كده وبيربوا الشباب على هذا المعنى ليس معنى ابدا ان انت شاب بتنتهج بالمنهج السلفي انك تتقوقع في المسجد بس لا مش هو ده المنهج اللي اتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم.
ولكن منهج النبي كان لعماره الدنيا الدنيا والعمارة الآخرة زي ما شبابنا بفضل الله متميز جدا في المساجد متميز جدا جدا جدا في مجال بفضل الله التعليم بفضل الله بيتصدروا الجامعات وبيرتبوا على الدفعات كل سنة بفضل الله ولكن أنا زي ما قلت لحضرتك هو الدور ده كان مغيب لأن كان بيتعمدوا تغييب دور شباب السلفيين ولكن يعني سبحان الله لو نزلنا لل... لميادين الحياة كلها هنجد بفضل الله الشباب موجود في كل مكان في كل مكان وفي كل ميدان وبيبدع بفضل الله وبيتقدم بفضل الله نعم يتواجد في كل مكان شباب السلفية ولكن الاتهام أيضا موجه دائما لشباب السلفية أو للسلفية على وجه العموم التشدد والتعصب والتزمت ردك على هذا الكلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هل المنهج يحكم على الأفراد ولا الأفراد يحكمون على المنهج يعني هل يا ترى أنا بحكم على الإسلام من خلال أخطاء بعض المسلمين أم أن الإسلام هو الذي يحكم على كل الأفراد فيقول هذا التزم بالإسلام وهذا لم يلتزم بالإسلام فهل لو أنا كذبت كذبت أو غششت أو نافقت أو نحو ذلك هل هذا ينسب للإسلام ولا ينسب إلي ينسب, ينسب إلي يعني أنا لا أحكم على الإسلام أنا لا أصور الإسلام خدت بالك وينبغي علي طالما انتميت للإسلام وأدين بالإسلام أن أعمل به إلا أنني في النهاية لست أنا الإسلام إنما الإسلام يحكم علي لكن نعم. أنا لا أحكم على الإسلام فإن أردت أن تحكم على المنهج السلفي فأنا بسأل سؤالا مع كل المشايخ يا ترى المنهج السلفي عندهم قرآن جديد
لا طبعا طب عندهم أحاديث غير أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام طب عندهم أئمة غير الأئمة المعروفة للمسلمين طب أنا بسأل عندهم حاجة غير يعني احنا بنؤمن بالله هل عندي في عقيدة المسلمين ايه الفرق بين كلمة سلفي ومسلم انا مش عارف الفرق ايه هو كلمة سلفي مسلم مسلم سلفي غير كده ما اعرفش يعني مش حاجة تميزه عن الإسلام مش حاجة مش موجودة في الإسلام الإيمان بالله موجود عند كل المسلمين نعم الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره عندنا صلاة خمس صلوات مفروضة م. وعندنا حج وعندنا زكاة وعندنا فريضة صيام شهر رمضان إيه اللي موجود في منهج السلفية مش موجود في الإسلام التشدد ما هو احنا اتفقنا م. على شيء المنهج يحكم على إيه يحكم على الأفراد نعم لكن الأفراد لا يحكمون على على منهج أنا عايز أعرف دلوقتي في بعض الناس بيطلع بسخافة وبيتكلم بكلام مش مش كويس ونيجي نقول هذا الكلام يا جماعة يعني منهجكم صح ولا لا يقول لا ده ده, ده اللي فلت ده اللي غلط ليه ما بتحكموش على شباب السلفية إن أخطأ واحد منهم إن ده اللي أخطأ ليه بتتكلم على المنهج إن المنهج كده القناة اللي انت فيها دي اسمها ايه الرحمة
والقناة دي بيظهر عليها هم مسمينها انها قناة احنا انا بقول قناة مسلمين نعم بقول لك ده قناة المنهج الايه السلف واسمها ايه الرحمة ما سميناهاش يعني قناة القسوة ولا قناة التشدد ولا قناة التعصب ولا الكلام ده خالص نعم خدت بالك النقطة الأخرى اللي احنا عايزين نتكلم عليها يبقى النقطة الأولانية المنهج هو اللي بيحكم على الايه على الافراد على الافراد الافراد لا يحكمون على على المنهج على المنهج النقطه الاخرى انت بتتكلم على الشباب نفسه الناس لما طلعت جمعه اللي سموها جمعه الهويه دول الناس اللي بيقولوا ان كانوا في الجحور امال ايه الناس اللي كانت موجوده في في ميدان التحرير دول لو هم لو ما كانش لهم دور كان خرج كان كل دي تبقى اتبعها كل يوم جمعه بتعرض كل يوم جمعه بتعرض خطبه الشيخ محمد حسان صح ولا لا نعم
ده, ده الشيخ محمد حسان رمز من رموز هذا المنهج صح ولا لا نعم طب انا عايز اسال اي محافظه بينزلها لو ان مفيش عمل لهؤلاء الناس ولا لهم واقع في وسط الناس كنت هتلاقي ناس عايزه تشيله بالعربيه فوق دماغتها وتعالى اتفرج الشيخ امين ولا الشيخ مسعد ولا الدكتور شهاب ولا الشيخ فلان الشيخ فلان نعم.
خدت بالك ايه اللي بيحصل أنا عايز أقول اللي ملوش واقع هو اللي ملوش وزن يبقى مع- في المجتمع لكن هؤلاء الناس لهم وزن الشيخ أحمد دلوقتي بيقول لك إيه بيقول لك ده احنا شغالين كمان في كفالة أيتام ورعاية أيتام وفي مش عارف إيه وفي إيه الدكاترة أنت بتلاقيهم فين مم. في المستشفيات طيب وهتلاقي الدعاء فين في المساجد
ايه هو ينكر عليا ان انا اكون قاعد في المسجد ما هو بيجي لي الدكتور ويجي لي السباك ويجي لي النجار ويكون ويجي لي كل الطوائف فين مم.
بداخل المسجد وانا مش قاصر عملي بداخل المسجد فقط ما انت هتدخل على الدكتور الدكتور هتلاقيه فين مم.
في المسجد هتلاقيه في المستشفى كل صاحب تخصص هتلاقيه فين في مكانه هتلاقيه في مكانه خدت بالك فلذلك كل هذا الكلام لو انا قعدت بس وتبصرت هلاقي كل هذا الكلام آه، غير صحيح يا جماعة السلفية مش مش مش منهج مش دين آخر بخلاف دين الإسلام اسمع هات لي حاجة واحدة بس حاجة واحدة موجودة عندهم مش موجودة في الإسلام واحدة بس مش موجودة في الإسلام قول لي واحدة بس طيب جميل السلفية هي الإسلام كما أنزل على النبي محمد عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام بلا والسلام.
دخن وبلا غبش نعم نتكلم بجزء إيه، شيخ انا هاجي لك أنا ال- لا مسألة أيضا مسألة السلفية هناك أيضا كلام بأن السلفية أو أصحاب المنهج السلفي دائمي الكلام على إيه، عذاب القبر وعن المسيح الدجال وإلى غير ذلك نعم آه، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في البداية آه، ن- ناخد ال- ال- الكلام من آه، من أحبات الكرام آه، مسألة المداهنة آه وإن أنتوا بتوع ال- النظام ده إذا كان في نظام في الأول أساسا آه لأن الإسلام والسلفية هي أصل النظام فأنا ما بحبش يقولوا لي النظام السابق لما كانش في نظام أساسا مم.
آه، فهل إذا تحدث فضيلة الشيخ محمد أو فضيلة الشيخ علاء أو- أو الأساتذة الكرام أو الشيخ مسعد أو غيره من أساتذتنا مش عاوز أنسى الأسماء مم.
آه، مع أي واحد من هؤلاء الناس بعقله وبفقه الواقع وإنه خايف على مصلحة الأمة ده اسمه مداهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان الصلاة والسلام.
يستقبل الرجل فيقول بئس أخو العشير ثم يلين له القول ويبتسم في وجهه المسألة يا إخوانا آه، بالإحصائيات تعالوا نروح ندور كده في الأسماء اللي كانت في قلب السجون لهذا ال- النظام هنسميه نظام عشان الناس تعرفه يشوفوا كده آه، عدد السلفية اللي كانوا في قلب السجن أو الذين غيبوا أو الذين منعوا من الكلام ال- البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير كنا مع بعض الأئمة الكرام والقافلة اللي كانت بتطلع للدعوة في هذه الفترة سألني أحد قادة الجيش وجلسنا في مكتبة نفس الكلام اللي حضرتك قلته كنت فين؟
مم.
قلت له أنت حضرت المؤتمر؟ قال حضرت قلت له طيب حضر كام واحد من المؤتمر السابق من أسبوعين لجماعة فلان الفلان مش عايز أسمي مم.
قال لي حوالي 2000 ونص قلت له الاوقاف عندكم كان قاعد مدير الاوقاف قال حاضر حوالي 60 واحد منهم 30 واحد بينظموا قلت له انت كنت حاضر النهارده على المنهج اللي احنا بنقوله خلي بالكم انا ما ما بميزش بين كلمه اوقاف ما احنا عندنا استاذنا نعم الكبير نعم آه، دكتورنا الشيخ شهاب انا اقصد اقول اللي بيسموه المنهج السلفي قلت له ح- انت قاعد قدام كام انت مدير الاوقاف قاعد قدام كام لما قالوا الدعوه السلفيه جايين لكم قال لي ما يقلش عن 35000 قلت له طيب مثلنا ومثل غيرنا كراجل بيطلع الصبح عامل فضايح فلاح بيت يا محمد هات المسحه وجهزي لي الاكل ده ده قايم امتى بعد الشمس ما طلعت وراح الغيط واحد تاني بيقوم يصلي الفجر وبهدوء خد المسح على كتافه وخد الاكل بتاعه وما عملش مشاكل ده مش مكشوف قدام الناس في الحي والتاني مكشوف يا سلام ده هيجيب في اخر السنه ملاذ وطاب يرجع هو في الاخر شايل حاجات بسيطه على الحمار بتاعه والتاني عمال يحول بي- بيسموه عندنا في الفلاحين بالمقطوره مم.
مين اللي كان شغال ومين اللي كان بيداهن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة يقول والسلام.
خاطبوا الناس على قدر العقول في معنى كلام النبي احنا بنكلم الناس بما يفهمون كلامنا مع الشباب مش زي كلامنا مع الاباء والامهات وذلك لما بنيجي في قناه من القنوات المحترمه زي القناه ديت وبارك الله في الشيخ علاء لما قال اسمها الرحمه واغلقت بسبب الاسم واحنا متاكدين من ذلك وما رضيش يرجعها تاني الا لما ضغطنا بحقنا الشرعي المسموح بيه ما كانش عايزين يسموها تاني الرحمه مم.
لكن رجعت تاني الرحمه آه الكلام مش هنقدر نتكلم فيه سوا آه حسبنا الله آه، دكتور شهاب آه، وبصفة حضرتك يعني كرجل أزهري ومن المتخصصين في علم الحديث أقول لحضرتك هناك فجوة كبيرة الآن بين الأزهر والسلفية ما سببها؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول والسلام.
الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه نعم.
وسار على نهجه ليوم الدين أما بعد بتخنقني بالسؤال ده بتخنقني أنت بالسؤال جدير ده.
بالإجابة طيب أولا إذا قلنا إن السلفية تحمل معاني متنوعة نستطيع أن نضع أيدينا عند نقطة الخلاف المتكلف والمصطنع بفعل عوامل خارجية أو عوامل داخلية بين الأزهر وبين السلفية تعال نتصور السلفية ونشوف الأزهر بالتوازي معها هل هو غيرها ولا هو هي وهي هو نعم نشوف السلفية تعني نعم الأصول والعودة إليها والحفاظ على صفائها القرآن والسنة والإجماع أدي واحد نعم السلفية تعني الاهتمام بالتراث العلمي الذي زخرت به علومنا المتنوعة من فقه وتفسير وحديث ولغة وتاريخ و وإلى آخره جميل.
اثنين يبقى واحد عندنا أصول قرآن وسنة وإجماع نعم اثنين عندنا تراث علمي يحافظ عليه ويدرس ونجهز أجيال تحمله جيلا بعد جيل نعم.
ثلاثة السلفية تعني العمل الدعوي تبليغ رسالة الله عز وجل إلى العالمين أربعة السلفية تعني المشاركة الاجتماعية والتواصل مع الناس م.
اليتامى والأرامل والمساكين والمرضى وذوي الحاجات خمسة السلفية تعني محاربة البدع ومواجهتها بكل سبيل حتى لا تموت السنن ستة وأخيرا السلفية تعني الجهاد في سبيل الله عز وجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى جهاد الكلمة جهاد السيف جهاد كذا جهاد كذا م.
أوجد لي فرقا في هذه الستة بين الأزهر والسلفية تجد في الأزهر الحفاظ على الأصول إذا الأزهر سلفي تجد في الأزهر تدريس العلم الشرعي والتراث إذا الأزهر سلفي يا سلام تجد في الأزهر العمل الدعوي يهز علماؤه المنابر على تفاوت بينهم وهذا معروف تجد في الأزهر العمل الاجتماعي وأدونك الجمعية الشرعية تميزت في العمل الاجتماعي مثلا إذا العمل الاجتماعي من يقوم به يكون سلفيا الساعي على الأرملة والمسكين وابن السبيل كالمجاهد في سبيل من علمنا ذلك النبي عليه الصلاة عليه والسلام الصلاة والسلام.
وهو إمام المسلمين والذين يسمون الآن بالسلفيين نحن لا نفرق كما قال الشيخ علاء وإلا أنا هوجه له سؤال إذا كان الإسلام هو السلفية والسلفية فلماذا تسمينا بالسلفيات ده سؤال بيطرحه الناس طب ما تقول المسلمين وخلاص طبعا في إجابة أنا عارف الشيخ علاء أجاب عنها قبل كده بس برضه لازم نسمعها منه عشان يكتمل العنصر إذا كنت تقول أن الإسلام هو السلفية والسلفية هي الإسلام فلماذا تتسمون بالسلفية ولا تقولون الإسلام أرجع تاني وأقول الجهاد في سبيل الله ال- ال- الحملات الصليبية والغزو الفري... ال- الاحتلال الفرنسي والإنجليزي والكلام ده من كان في المقدمات الله يبقى إذا عندنا الأزهر سلفي طيب مشايخ الأزهر صوروا أنهم صوفية على طول الخط فهل السلفية تضاد الصوفية أقسم بالله لا كيف لأن الصوفية تعني ترقية الإنسان في مدارج الكمال نحو علام الغيوب مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين الصوفية تعني تزكية النفوس وتطهير الأرواح وتصفية القلوب لو سم... بيقول لك لا مشحة في الاصطلاح يا شيخ علاء المضمون اللي هنتفق عليه تصفية النفوس ترقية الإنسان في مدارج الكمال نحو علام الغيوب اللي اللي هتسميها صوفية سميها بس هرجع أقول لك هي الإسلام ما ما- خليها بقى سميها ص- ما- مش هفترق معاك بس اديني المضمون الصح اه يبقى انا ارجع اقول ان علماء الازهر كثيرون منهم سلفيون بالفطره والسليقه والانتماء والعلم وبعضهم صوفيه بالمعنى التنظيري للصوفيه ممارسة بعض البدع ومحاربة بعض الاتجاهات وافتعال ال- ال- الصدامات بين هذا أو ذاك يعني مثلا في بعض الكبار في الأزهر نعم كانوا إلى عهد قريب يتبنون القضاء على التيار الإسلامي بكافة أطيافه في جامعة الأزهر والجامع الأزهر يا الله ويخططون لذلك الليل والنهار مم.
ويصفون كل من ينتمي إلى الحفاظ على السنة النبوية والتمسك بالأصول بأنه وهابي وسلفي نعم كأنه جرثومة حلت في جامعة الأزهر نعم.
وكل من يلتحي يوصم بأنه سلفي ده و- وإن كانت ما هيش وصمة دي شرف ينبغي أن يرقى إليه كل إنسان إلى وقت قريب كان البعض يحارب كل من ينتمي إلى هذا الاتجاه ثم انقلبت المسألة فاصبح الود يخطب من هنا ويخطب من هناك تحت دعوه آه، لم الشمل يبقى انا عايز اقول لحضرتك ما فيش فرق بين الازهر والسلفيه نعم الا اذا اريد ان يكون للازهر مسار وللاتجاهات السته مسار معلش تسمح لي بكلمه كمان اتفضل.
انا قلت هنا قبل كده في القائم كانت السلفيه تعني العوده الى الاصول فانا سلفي كانت الاخوانيه تعني التربيه الاجتماعيه والسياسيه فانا اخواني ان كانت الجمعيه الشرعيه تعني العمل الاجتماعي والتشارك مع الناس فانا جمعوي ان كانت انصار السنه تعني المحافظه على جناب التوحيد ومحاربه البدع فانا انصاري ان كان الجهاد جماعة الجهاد أو الجماعة الإسلامية وكذا تعني المواق... الوقوف ضد كل من يحاول أن يستأصل شفة الإسلام فأنا جهادي إن كان الأزهر وده التميز اللي هو يعني اشتهر به يعني المحافظة على التراث وتعلم علوم الشرع فأنا أزهري إذا أنا كل هؤلاء هي دي السلفية كما أؤمن بها هذا هو التي الإسلام.
تجمع على هذا هو الإسلام اللي احنا الإسلام.
بنتكلم عنه مم.
خد بقى الحتة دي وهختم بيها عشان ما اخدش ايه اتفضل.
حق حق اخواني هم بيقولوا ان كانوا في الجحور وكنتوا فين وبتعملوا ايه آه.
انا هضرب لحضرتك مثال ونفسي يا شباب السلفية الذين تنتمون اليها منهجا يا شباب الاسلام ارجوكم اعملوا الصفحة دي وانا طالبت بقى في خطب كتير الصفحة عبارة عن ايه بيقولوا ان احنا معزولون عن الحياة والشيخ علاء كان بيحاول يوصل لك الفكرة ان احنا كدعاة تميزنا في العلم الشرعي هيجودنا في المساجد آه وهناك يذهبون إلى الطبيب في المستشفى الفكرة حلوة أنا عايز أقول إن الشيخ محمد إسماعيل المقدم هذا الرجل الذي أنا أقول والله هو تاج رأسي وأقبل يده كلما رأيته وما رأيت مثله ولا أزكي على الله والله حسيبه الشيخ محمد إسماعيل دكتوراه في العصبية والنفسية ورجل مبرز له قدم عال وفضل على جميع السلفيين ولا ينكر ذلك أحد نعم الشيخ محمد حسان رجل إعلام وهو رجل دعوة الشيخ محمد عبد المقصود كيمياء كيمياء عضوية دكتوراه في الكيمياء العضوية وهو في المركز القومي للبحوث مم.
الدكتور محمد يسري إبراهيم الأمين العام ل- للهيئة الشرعية محمد يسري إبراهيم ده صاحب اختراعات يا جماعة نعم.
صاحب اختراعات ولما راح عشان يقدمه ويستضيفوه في التلفزيون أيام النظام السابق لقوه بلحية قالوا بس اجري بعيد سجلوه في أي كازينو وده عالم مبرز في أصول الفقه نعم.
الدكتور أحمد حطيبة في الإسكندرية رجل مشتهر بالفقه والحديث والتفسير وهذا أيضا إيه طبيب أسنان الدكتور ياسر برهامي طبيب الدكتور سعد العظيم طبيب الدكتور جمال برهامي طبيب أنا نفسي شباب السلفية يطلعوا لنا العلماء اللي تميزوا في الطب ولا الشيخ مصطفى العدوي هندسة مم.
أليس كذلك؟ كثيرون طلعوا لنا العلماء دول اللي هم متخصصين في الطب والهندسه والتجاره والزراعه والصناعه انا ذكرت اسماء تحضرني الان لان ما كانش في بالي ان انا هسردها يا ريت تطلعوا تقولوا هؤلاء هم السلفيه دين ودنيا مش ده ينفع ان احنا نواجه بيه كاسلوب يبقى احنا ما كناش في الجحور كنا في ع- في عياداتنا ومعاملنا ومصانعنا وفي مشاركتنا مع الناس وفي نفس الوقت حملنا على اكتافنا الدعوه الاسلاميه فبالله عليك الدكتور محمد اسماعيل كان اجدل يتفرغ للدكتوراه عصبيه ونفسيه وما شاء الله سوقها رائج الان بعد الناس ما اتجننت من النظام السابق وغيره والدنيا المتكالبه كان هيكسب ذهب حمل الاثنين مع بعض بقى شايل عبء الدين وشايل عبء مم.
العصبية والنفسية وقل مثل ذلك عن الباقين يبقى مين المجاهد في سبيل الله بأعظم درجات السلفيون ربنا أي يكرمك.
المسلمون نعم وأسأل الله طب التوفيق نور يا دكتور الله شهاب يكرمك طيب الشيخ أمين يعني نتكلم في أكثر من قضية في مسألة السلفية ولكن ال- الصورة البارزة للسلفية أو الكلام اللي بيتردد كثيرا بأن السلفية مقتصرة أو أصحاب المنهج السلفي أو أصحاب الدعوة السلفية أو الدعاء أو إلى غير ذلك كل كما شئت يعني يتكلمون أو يخاطبون دائما آه، العامة وهم بعيدون كل البعد عن الصفوة والنخبة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هو طبعا آه، آه، مسألة آه، آه، مسألة الصفوة أو النخبة هي تعمد أن الصفوة والنخبة يبتعدوا هم عن ال- المنهج الديني عموما مش بس المنهج السلفي عموما يعني آه، بدليل أنا كنت في كلية العلوم وكنا كانت دفعتنا 540 فكنا في علوم طبيعية حاجة اسمها natural science كان فينا 340 أخ ملتحي ودي كانت حاجة جامدة جدا لما جت الناس نجحت وبدأوا ي- ي- يتقدموا عشان يحضروا دكتورات آه، آه، رفضوه رفضوه وكان عندنا اتنين توأم وكانت كأحد الرسائل الدكتوراه محتاجين ان هم آه، يحضروها وكانت في التشفير ومصر محتاجة للتشفير علشان يشفروا المعلومات عشان محدش ياخدها او يفكوا شفرات جاية محدش عارفها معايا وما كانش فيه التخصص ده في مصر ايامها كان الكلام ده آه، في في اوائل التسعينات رفضوه عشان عشان ملتحين فهو تعمد بعضهم تع- تعمد ال- ابعاد ال- المنهج الديني عموما او اللي بي- بيظهر عليه ال- اتباع الكتاب والسنه ب- بم- ليه بقى بيبعدوهم ليه اولا لانه لانه قيادته مش في ايد رئيسه ولا في ايد استاذه هي قيادته في ايد ربه فاللي ربنا بيامره بيه بيعمله فاذا اذا اتقال له حاجه حلال او حاجه حرام هو هينفذ اللي ربنا بيقول له عليه مش هينفذ اللي الاستاذ بتاعه بيقول له عليه فده هيعمل له مشاكل هو مش عايز حد كده هو مش عايز حد ي- ي- عنده منهجين هو عند- عايز منهج واحد ولذلك ال- الصفوه ايا كانت يعني مثلا يعرفوا ان في واحد ملتحي هل هل كانوا بيقبلوا حد متدين ملتحي يدخل الشرطه هل كانوا بيقبلوا حد متدين ملتحي يدخل الجيش حتى لو هيقلق لحيته حتى لو هيقلق لحيته برضه مش هياخدوه تمام فتعمد الب- الابعاد عن الصفوه ده- في حاجه مهمه جدا اسال الله وانا يمكن كنت بكلمك عنها قبل ما قبل ما ما نقعد الصفوه يا اخواني يعني في دراسه كان عاملها واحد آم، واحد امريكي اسمه آه، على ما اذكر جيفر اندرسون الراجل ده اساسا عامل عامل بحث عظيم جدا عن ايه عن عن عن آه، آه، حاجه اسمها جرائم الصفوه جرائم الصفوه طب هو الصفوه ليها جرائم خاصه بيها اه طبعا لان هو اولا آه، رسالته في الدنيا او او او شغله في الدنيا دي كلها القياده فهو لا يقبل ان حد يقوده دي واحده فبيحارب على السلطه بكل ما اوتي من قوه ومن هنا بيخرج القتل ومن هنا بيخرج بتخرج الرشاوه ومن هنا بتخرج ال ال ال السيطره وب- لا، كان فرعون نفس الموضوع ما كان صفوه كان حاكم بيقول لنبي الله موسى بيقول له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين يعني سيدنا موسى عليه السلام ليه منهج رباني دين إسلام رسالة ووحي وجاي بيقول له أنا جاي لك من عند ربنا هو بقى اللي مزعله كله إيه إن هو صفوة وهو جاي نبي الله موسى جاي بمنهج هيقول له أنت مش من صفوة أنت هترجع للخلف خطوة هتبقى تابع مش متبوع وهتبقى عابد مش معبود وهتبقى آه، وهكذا حتى لو كان حاكم هو لا يقبل انه ينزل ايه درجة ال- الحاكمية ينزل الى ايه الى العبد فبيقول له لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين والناحية الثانية بيقول لهم ما علمت لكم من اله غيري والثالثة بيقول لهم انا انا ربكم الاعلى فمسألة الصفوة فيها غرور الصفوة وفيها آه، عنفوان الصفوة وفيها عدم التنازل وعدم قبول الآخر وإن كان الآخر من نفس جلدته وابن بلده و- ومن دينه معايا ولكن ال- السلطة ليها مشاكلها وده اللي ب- نفس الموضوع يعني يمكن آه، استاذ منى بيقول لي ايه اللي خلاهم آه، ايه اللي خلى الشباب السلفيه او آه، شيوخ او غيره معزولين عن الصفوه آه، اذا كان اساسا آه، آه، آه، الصفوه آه، آه، آه، يعني فرعون بيقول لسيدنا موسى وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين يعني ال- الصفوة بيتعمدوا ان هم يشوهوا صورة اي واحد جاي بيقول للناس ان انا ب- بأحكم بكتاب الله وسنة رسوله فللأسف الشديد هو ده هو سيدنا يوسف كان سجن ليه سيدنا يوسف اساسا سجن بسبب الصفوة اساسا لان هو كان عنده نبوة ودين وعفة وطهارة وكان عنده علم وتأويل الاحاديث ولم ي... يعني ولم ينتبه فيه الا لشهوة يعني نساء مصر يومها انا بتكلم طبعا على نساء مصر في هذه الحقبة في في وقت ال... وقت ال... ال- الحكام ظلمه ما ما كانوش لا بيحكموا لا بقرآن ولا بسنة وكانوا فايه اللي حصل سابوا كل ده سابوا علمه ودينه ورسالته و... وعفته وطهارته واخلاقه ومسكوا في ايه في شكله ومسكوا في شكله فلما ما طوعهمش ودي بقى طبعا سنة ربانية او سن- سنة مضطردة انك انك تبتلى بمن فوقك وتبتلى بالح- بحاكمك وتبتلى ب- ب- بصفوة المجتمع فراحوا ايه ضاغطين عليه ها، ض- ضغطوا عليه الاول اتهموه زي ما بيحصل في اي مكان انت مش تبعي او انت مش تحت سلطتي او انت بتقول دي ليك منهج تاني غير منهجي وقوانيني طيب انت بقى ايه لازم تتحط في السجن ومقالات كتير جدا مش عايز اسمي مجلات روزا اليوسف وغيرها وغيرها آه، دول ليه بره دول ليه آه، ويسموا شيوخ دول لازم يتسجنوا نفس الكلام لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين نفس الكلام يوم يجي بعدها آه، ال- آه، يتسجن على طول هو انت مكانك ان ما كنتش معانا هتبقى ضدنا يبقى جوه فالموضوع ده ش- سنه مضطرده سنه مضطرده لذلك ربنا سبحانه وتعالى نبهنا وقال لنا وفهمنا وقال لنا آه، آه، آه، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون يعني خلي بالكم إن في ناس هيفتنوكوا وه... فالصفوة ليهم مشاكلهم وليهم أضرارهم وليهم آه، الصفوة ليهم ق- قضية تانية خالص معايا آه، آه، بيبعدوا بيها مش بس السلفيين بيبعدوا بيها الدين نفسه الدين نفسه زي ايه زي سن القوانين يا استاذ ملا سن القوانين م- يعني وظيفة الصفوة او احد وظائف الصفوة ان هم يسنوا القوانين هو مجلس الشعب ده ليه الناس كانت حريصة انها تدخله وليه كانوا بيدفعوا رشاوى بالملايين علشان يدخلوا مجلس الشعب لانه هيبقى صاحب قرار وصاحب آه، قوة نعم.
في اتخاذ قرار و- وسن قانون طيب هو دلوقتي لما يدخل آه، مجلس الشعب كانوا بي- بيصو- بيزوروا الانتخابات فيه عشان يعملوا ايه ما يسمحوش لحد يدخل في مجلس الشعب يعمل قانون يخدم بيه دينه او ي- ي- ييسر على الناس الاخذ بالشريعه لذلك احنا لو شفنا مثلا في قضيه زي قضايا المراه والقوانين اللي اتسنت فيها هتلاقي حاجات في منتهى العجب منتهى العجب زي ايه زي مثلا آه، آه، تجريم وتحريم آه، انا اقصد بالتحريم يعني المنع تجريم وتحريم سن الزواج للبنت اقل من 18 سنه يعني لو بنت اتجوزت 18 سنه الا شهرين جوازها بيبقى قضيه يتحاكم فيها والدها ويتحاكم فيها ال- ال- المأذون وقد تصل للسجن والغرامه و- والزوج تحصل له مشاكل طيب لو جت بنت متزوجه عرفي عندها 15 سنه عندها متجوزه عرفي بورقه من غير شهود هي والولد وجوزه وورقه القانون بقى نفسه اللي قال للبنت اللي عندها 18 سنه ولا شهرين دي ان جوازك ده فيه مشكله وانك وانك مجرمه بيه و و و معايا بيقول ايه بقى للبنت اللي عندها 15 سنه واسلمت نفسها بغير آه، ولي وبغير شهود جواز غير شرعي بتقول ايه بقى للورقه اللي جات لها آه، ده هي لا ليك كل الحقوق ولا وتعالي انت اتجوزتي واذا كنت حامل ده ابنه ويرث فيه وليك المهر وليك كذا ويدافعوا عنها طب انتوا يعلمون الحلال ويحرمون لما مشينا بقى ورا الصفوة يعني الصفوة عملوا بقى ايه عملوا ايه راحوا جايبين جايبين ال ال ال وصلنا لايه وصلنا لتحريم الحلال نعم.
وتحليل الحرام ده جزء ده ده, ده مثل واحد يعني ده ايه ده مثل واحد فقط لو جبنا بقى الم- الموضوع ده بقى على مسألة الختان ولو جبناه يعني أشياء كثيرة ولكن يعني الصفوة آه، بالتأكيد مش كلهم نعم.
آه، صحيح.
آه، أهل أنا ما قلتش سوء.
كلهم.
لا يعني ما احنا بنوضح فقط ولكن آه، هناك الطيب وهناك أنا عايز الخبيث أسمع كما منك يحكي حاجة بس مم.
يعني من هم الصفوة اه ومن هم النخبة يعني لو شربت عصير برتقال هتبقى صفوة مم.
أنا عايز أعرف أعمل إيه عشان أبقى صفوة نفسي أبقى صفوة أنا كمان مم.
لو خدت دكتوراه أبقى صفوة ما انت صف لو معاه ماجستير أبقى صفوة مم.
لو لبست بدلة وجرافات طبيت أمور زي كده أبقى صفوة ربنا يكرمك أعمل إيه عشان أبقى صفوة أنا عايز أفهم تبقى آه.
وزير مين اللي عدل خلاهم وصفوة.
صفوة مين اللي ميزهم على بقية الناس الله عز وجل يقول في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقي هو الصفوة نعم مم.
مين بقى جميل.
اللي بيحكم لو كنا بنحكم بديننا و- وقرآننا هو اللي بيقول لنا مين الصفوة كان بقوا شيوخ طب ما أنا عايز والعلماء أميز و- الصفوة يعني اللي ساكنين في مصر الجديدة مثلا مم.
اللي بيروحوا مارينا لا طبعا اللي بيروح شرم الشيخ صناع اللي القرار بيروح فرنسا صناع القرار هم هم نتكلم عن الصفوة عن النخبة نقول أن أنتم بعيدون عنهم أنتم بعيدون عن نوادي الصفوة أنتم بعيدون عن لقاءات شباب الصفوة هذا كلام يتردد في كل وقت وحينما ننظر إلى الواقع يعني إلى حد ما نجده صحيح فلا بد أن احنا نتحرك أكثر وأكثر نعود إلى الشباب الشيخ مسعد يقول يعني الشباب هم الذين نصروا الإسلام منذ اللحظة الأولى نعم الله عز وجل حينما أوحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كان سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سن الأربعين وهو سن اكتمال الشباب أما الصديق فكان في الثامنة والثلاثين من عمره أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان في السابعة والعشرين من عمره وأما علي بن أبي طالب فكان في العاشرة من عمره والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن عمير والأرقم بن أبي الأرقم ومعاذ بن جبل وهؤلاء وغيرهم كانوا شبابا في ريعان الشباب استطاع نبينا بفضل الله ثم بفضل هذا الشباب الطاهر أن يقيم للإسلام دولة فإذا دولة الإسلام بناء شامخ نعم رأي حضرتك على واقع الشباب الآن
طيب أنا بس هو النقطة وأجيب على نعم.
هذا السؤال إحنا لسنا أبدا بعيدين عن الصفوة إحنا بفضل الله بتعقد لنا مؤتمرات في أع- في كل جامعات مصر مم.
بفضل الله يحضر فيها عشرات الألوف ما شاء الله بفضل الله الآن ننزل محاضرات في أشهر وأعرق النوادي في مصر نحاضر فيها فيحضر آلاف في كل مكان بفضل الله كان في طبقة من حديد معمولة بينا بعمد بيننا وبين هؤلاء م. أنا كنت بحج في مرة وكان معايا صفوة المجتمع إن كان الصفوة أصحاب القرار في أخطر أجهزة الدولة في كل جهاز كان معايا يعني هؤلاء نعم هو بيشوفك بالأول بلحية بيتهيبك لأنه الإعلام شغال زن والشياطين شغالين وسوسة نعم.
لكن بمجرد ما يجلس معك أو يسمع لك ربع ساعة تزول هذه الوحشة ويقعد جنبك ويسألك حتى في أخص أموره لأنه بيجدك أمين على دينه م.
فالآن هذه الطبقة من الحديد قد حطمت بفضل الله واحنا في كل مكان بفضل الله وزي ما الشيخ أيمن قال المؤتمرات في الغردقة في الشرم في سيناء في أماكن كانت ممنوع نروحها بفضل الله يحضر فيها آلاف مؤلفة والحمد لله رب العالمين الحمد لله.
وهذه القنوات كانت فتحا من الله عز وجل وصلنا من خلالها إلى كل أبناء المجتمع هنا الحمد لله.
وفي غير مصر والحمد لله السؤال إيه بقى؟
الشباب واقع الشباب الآن
لا شك أن أعداء الإسلام لشبابنا بالمرصاد وأن الحرب ضروس لإزالة الشباب وزحزحة الشباب عن دينهم والأعداء يعني يشنون حروبا مختلفة المخدرات حرب مم.
آه، الزنا حرب إباحة آه، ما حرم الله حرب النت وما فيه من مواقع إباحية حرب كلها تشن على الشباب تمييع الشخصية إذابة الهوية شغل الشباب بهيافات الأمور مم.
بالكرة بالأغاني بكذا بكذا كل هذه حروب من أعداء الإسلام في الخارج وفي الداخل على شباب المسلمين عامة وعلى شباب مصر خاصة نعم.
لكن مع كل ده أنا أظن أن الشباب في مصر بخير ويعودون بفضل الله عز وجل ثم بفضل جهد هؤلاء العلماء وهؤلاء المشايخ وغيرهم يعود الشباب بفضل الله إلى الله عز وجل جماعات وأفرادا آه، بنشوفهم في الجامعات لما يكون الواحد عنده محاضرة يجد المدرج الناس قاعدة فوق بعض مم.
واللي في الخارج أكثر من اللي في الداخل بنجد الشباب في آه، آه، المساجد النهاردة حتى في الحج آه.
أحد الشيوخ قال لي زمان قال لي يا ابني لما تلاقي اللي بيحضر لك أصحاب اللحى البيضاء فاعلم أن الإسلام يودع لكن لما تلاقي أن الكثرة الكاثرة اللي بتحضر للمشايخ في المساجد وفي المؤتمرات شباب اعلم أن الإسلام قادم احنا من خلال هذه الرؤية وهذا الميزان أنا مستبشر جدا الإسلام قادم إن شاء الله إن شاء الله وشبابنا مع الحرب الضروس عليهم في خير في شاب واقف على كلمة مم.
بمجرد ما تقول له كلمة يأتي, يأتي إلى الله عز وجل في شباب بيتلككوا للهداية بس علينا كدعاة أن نجتهد أكثر وأكثر جميل أنا بقول الشباب بخير الشباب بخير وهنا أقول لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم نعم آه، يعني آه، الصحابة وشباب ال- الصحابة وشباب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي نصروا الإسلام كانوا شباب الشيخ مسعد هو يبشرنا ويبشر الأمة برغم العقبات برغم العوائق برغم الأزمات برغم الكثير من القضايا اللي بتخص الشباب وهناك أزمات كثيرة إلا أنه يقول بأن الأمة بخير وبأن شباب الأمة بخير وإن شاء الله يعني النصر قادم بإذن الله رب العالمين فأقول لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم الشباب الصحابة مع القرآن وواقعنا الآن والشباب اللي بيتعلق قلبه بالقرآن الكريم في شهر رمضان فقط آه، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد والسلام.
آه، من هو اللي شايف فيه يا أستاذ ملهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة عليه الصلاة والسلام آه، أكد جدا في تربيته مع الشباب على القرآن مم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما ربى الشباب ع- الشباب على القرآن ما كانتش المسألة معلقة بمسألة القراءة وحسب أو إن هو يقرأ القرآن زي حضرتك بتقول دلوقتي في في رمضان وبس نعم.
لا المسألة كانت أكبر من كده المسألة كانت أكبر من القراءة المسألة كانت مسألة حب إيه إنه بيحب القرآن وكلمة حب القرآن وردت في كثير جدا من الأحاديث وهو ده المعنى اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد عليه مع الصحابة صلى الله عليه وسلم علاقتك مع القرآن مش مجرد قراءة ولكن علاقتك مع القرآن إنك بتحب القرآن مم.
أضرب على ذلك مثال الحديث رواه الإمام البخاري معلقا ووصله أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث جابر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصاب الجيش امرأة من المشركين فأقسم زوجها ألا يهدأ له بال حتى يريق دما من أصحاب محمد فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من يكلؤنا الليلة من اللي يحمينا النهاردة فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار واحد من المهاجرين خرج اللي هو عمار بن ياسر والأنصاري اللي هو عباد بن بشر فقال الأنصاري للمهاجري أي الليل تحب أن أكفيكه فقال نصف الليل الأول فقام عباد بن بشر يصلي الله أكبر وبدأ يقرأ فجاء المشرك فضربه بسهم فوقع في صدره فانتزعه عباد فألقاه ثلاث أسهم يضرب بسهم وينتزعه ويلقيه السهم الثالث تأوه فاستيقظ المهاجر اللي هو عمار بن ياسر ففر المشرك فقال عمار بيقول لعباد لماذا لم توقظني منذ أول سهم ضربت به قال إنني كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها هو ده المعنى إنني كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها ولولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأوهت أنا ما كنتش أصلا تأوهت ليه هو في بقى هنا سيطرة مشاعر على مشاعر يعني مشاعر اللي هي حبه للقرآن سيطرت على تعبه أو الألم من جراء هذا السهم هو ده المعنى لما نجد أن عثمان كان يأخذ المصحف ويضعه على صدره ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي معنى الحب في الصحيح الصحابي اللي كان بيصلي بالصحابة في مسجد قباء وكان يجمع بين الصورة ويقول هو الله أحد فقالوا له يعني اترك دي أو دي دي تجزئ عن دي فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لما يحبها لما يقرأها فقال لأنني أحبها هو ده المعنى النبي صلى الله عليه وسلم غرس في الصحابة أن علاقته مع القرآن علاقة حب علاقة حب هو بيحب القرآن مش كده وبس بل النبي غرس في قلوب الصحابة أن علاقتك مع القرآن علاقة عمل وهو ده الفرق الكبير جدا بين شباب الصحابة وبين شبابنا النهاردة نعم. شباب الصحابة كان بيقرأ الآية أو بيسمع الآية يطلع جري ينفذ م. لأنه تعلم كده علاقته مع القرآن علاقة عمل وتطبيق نضرب على ذلك مثال في الصحيح طبعا حديث أبو طلحة أبي طلحة الأنصاري لما سمع قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نشوف المنهج هنا اللي اتربى عليه الصحابة مع القرآن إنك قرأت اعمل بقى فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي برحاء وكانت حديقة مقابل مقابلة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها ماء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل يشرب من هذا الماء وقال يا رسول الله هي في سبيل الله مسألة التطبيق مسألة العمل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحبون الخمر طبعا قبل التحريم ويعشقونها ولكن سبحان الله بمجرد ما تليت عليهم الآية شوف منهج التطبيق في الصحيح من حديث أنس كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر فإذا وفي المجلس أبو طلحة وأبو دجانة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالمنادي ينادي إن الله قد حرم عليكم الخمر وتلا الآية هنا العلاقة بينهم وبين القرآن علاقة إن أنا بقرأ بس لا ماذا يريد الله من هذه الآية آه ربنا حرم عليه الخمر خلاص قال أنس أخرج فأهرق هذه القلال فخرجت فأهرقتها وخرج أهل المدينة فأهرقوها حتى جرت الخمر في سكك المدينة أنهارا وعند الطبراني من حديث ابن عباس وده أثر عالي قوي بيقول ابن عباس إيه بيقول في اليوم الذي حرمت الخمر خرج كل واحد منهم فألقى ما عنده وطاف بعضهم على بعض ألا إن الخمر قد حرمت المسألة كانت مسألة منهج تطبيق ما في القرآن ده اللي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة لما كانت بتسأل إيه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت قال إيه آه آه خد منهج القرآن الأخلاقي وطبقه على الأرض الواقع عشان كده الصحابة تعلموا إن علاقتي بالقرآن أولا علاقة حب اثنين علاقة عمل ان انا ابدا اعمل مش كده بس علاقتك بالقران لازم تظهر في الليل ان النهارده اقول انا اقرا القران وحافظ القران وبعمل القران وبعمل بالقران ونايم بالليل ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اكد على المعنى ده معنى ان ليلك قران مهم قوي مهم جدا عشان كده كان ابن سعود بيقول ينبغي لحامل القران ان يعرف بليله إذا كان الناس نائمون وده المنهج اللي شربوه من النبي صلى الله عليه وسلم عايز أذكر حديثين في المسألة دي في الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنني لا أعلم أصوات رفقة الأشعريين إذا دخلوا منازلهم بالليل رفقة الأشعرية بيقول أنا لو هعدي كده أعرف ده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان وده بيت فلان طب منين ما هو ما كانش في أعمدة إنارة في الوقت ده عرف النبي منين أسلوها قدر يغلس في قلوبهم إن علاقتك بالقرآن لازم تظهر بالليل نعم فسبحان الله من أصواتهم بالليل في قراءة القرآن وطبعا لا يخفى علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مكث طيلة الليل مع واحد من الرفقة الأشعرية أبي موسى الأشعري فضل يستمع لقراءته ويقول له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة في رواية لابن سعد بيقول يا رسول الله والله لو أعلم أنا لو أعرف اللي أنت واقف لحبرته لك تحبيرا ده منهجهم خد القرآن بقى شغال بالليل وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يثمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر أهو مش الليل بس للقيام لا ده الليل كمان بيراعي الفقراء والمساكين بيشوف أحوالهم نعم.
وإنني سمرت معه ذات ليلة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يمينه أبو بكر وعلى يساره وأنا على يساره فمررنا على المسجد فإذا برجل قائم مين الراجل ده واحد بقى من الشيوخ أصحاب نعم.
ال- لا لا لا لا إذا برجل قائم قال عمر فأعياني طول القيام النبي قائم وقت طويل جدا ثم قال لنا النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله من عليه وسلم.
سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد فعلمت أنه ابن مسعود عرفت أن ده ابن مسعود قال ثم رفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى هو ده, ده دي العلاقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مع الصحابة ولا يخفى علينا طبعا حديث أسيد بن حضير وتنزل الملائكة لسماع قراءته لو بدأنا نسرد هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصله لشبابنا النهاردة أي سيارة علشان تمشي محتاجة الأمرين محتاجة الموتور كويس جدا ومحتاجة البنزين وأي شاب أي شاب عايز يسير بالفعل في طريقه إلى الله ويصبح بالفعل عبد رباني يرضى الله سبحانه وتعالى عنه محتاج لأمرين أساسيين في طبعا أمور كتيرة جدا بنحتاجها ولكن محتاج لأمرين أساسيين قيامه وقرآنه علشان كده كان النبي دايما بيبدا من هذا الاصل وعايز اختم طبعا لان انا انا والله يعني انا انا انا مضطرب جدا ان انا بتكلم في وجود مشايخنا يعني ربنا مضطرب جدا يكرمك.
يعني يعني هم يسامحوني ان انا بتكلم في وجودهم اصلا يعني كل مرة الله يبقى يكرمك.
أنت بقى اشتغل على كده على طول ربنا آه، يكرمك.
جزئية صغيرة آه، أختم بيها إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إنه يمهد لفتح المدينة آه.
النبي أرسل مين؟
نعم مصعب ليه؟ في صحيح البخاري ليعلمنا القرآن الله يبقى بدأ الفتح كله بالإيه؟ بالقرآن ففتح الدنيا وفتح حياة العبد في الدنيا وفي الآخرة هيبدأ بالقرآن عشان كده النبي بدأ بالقرآن جميل القرآن هقول لازم اعلق على دي ما انا هنعلق هنعلق هقول لك حاجة بس كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء ولا ينفد هذا العطاء لأن كلمات الله لا تنفد قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى هنعلق بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاجة زينب أهلا وسهلا ازي حضرتك ازي حضراتكم اتفضل أهلا بك ازيكم جميعا نعم ربنا يبارك فيكم يا, يا رب رب اللهم امين آه، هما كلمتين ان شاء الله يعني للمسلمين اللي قاعدين ان ربنا سبحانه اللي قاعدين قدام الشاشة يعني نعم ان ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا الفرصة ان احنا هن... ده امتحان واقسم بالله هذا امتحان الفرصة جت هننصر دينه ولا مش هننصره ربنا سبحانه وتعالى بعد عنا حاجات يعني الحمد لله احنا دلوقتي حاسين ان احنا كنا في- في رعب وكنا ودلوقتي خلاص الحمد لله ربنا زح عنا بلاء كبير هننصر دين الاسلام ولا لا بقول للمسلمين ان ديننا الاسلامي لا ينهض الا بجهود البشر وينطلق بهم بمقدار ما يبذلون في سبيله من جهد وعناية واهتمام وعمل بشرعه وبمقدار ما في قلوبهم من إيمان بالله سبحانه وتعالى أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم يقيمها الله, يقيمها الله تعالى على أرضكم آن الأوان إن شاء الله لنصر الدين الله لعودة الأمة إلى رحاب الأمن والأمان ان شاء الله لعودة الأمة إن شاء الله للقيادة والريادة بمشيئة الله ووعد من الله لنا بالنصر قال الله سبحانه وتعالى وعد الله, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم من بعد خوفهم أمنا وعد من الله سبحانه وتعالى يا جماعة الوعد من الله أنا نعم.
نفسي الناس دي تفتح قلوبها وتصدق كلام الله سبحانه وتعالى نعم.
الناس دول ما قرأوش قرآن يعني احنا دلوقتي ب- بنق- بنقاسي ان واحنا بندعو من ناس مسلمات في كر... في حلقات قرآن ولكن للأسف عشان ما حضروش علوم شرعية وما عرفوش ان هم لازم يعملوا بالقرآن عشان ده وقته نعم وفي اوقات كتيرة قوي لان احنا لازم نكون على عمل صالح وايمان وعقيدة خالصة شاء الله.
لله سبحانه وتعالى وان شاء الله عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى بإذن ان ربنا الله رب العالمين.
باذن الله يعني- هينصرنا وما النصر الا من عند الله يعني العزيز اذا الحكيم.
اذا يا حاجه ربنا يكرمك ويبارك فيكي الامن والامان والسكينه والاطمئنان في تطبيق شرع الله آه، الاخ حمزه من الاردن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أستاذ ملهم بارك الله حيا فيك.
الله أقمارك الم... المنورين منورين ما شاء الشاشة الله.
والله العظيم وأنا يا أستاذ ملهم أعترض على اسم البرنامج شباب الدعوة ليسوا شباب الدعوة بل حراس الدعوة أو الله حرات الدعوة الله أو لقاء ال- أحباب الرحمن على مائدة القرآن يا سلام هؤلاء الأقمار أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم أقسم بالله العلي العظيم وددت لو أني قبلت أقدامهم هم الستة ربنا يرفع قدرك والله العظيم أنا أخبطك يا أستاذ ملهم على وجودك بين هؤلاء الستة أستاذنا أستاذنا الشيخ شيخنا الحبيب شيخنا الحبيب الذي أحبه من كل قلبي الشيخ مسعد أنور من أيام الأشرطة نحن قدماء من أيام الأشرطة نحبكم في الله وشيخنا الشيخ أمين الأنصاري وشيخنا ال- الشيخ شهاب الدين وشيخنا الشيخ آه، الشيخ علاء الشيخ أيمن الشيخ أحمد الشيخ جلال علاء.
ربنا يبارك في كلهم الجميع والله أقمار منورين أسأل الله أن ينصر بكم ويعز بكم الإسلام آمين يا وأسأل رب الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم في الدنيا أتمنى والله لو أني قبلت أقدام هؤلاء ربنا يرفع العلماء قدرك ويعزك ربنا يرفع الكبراء قدرك شكرا وأوصيكم بوصية سامحنا أستاذ ملهم نعم آه، الإسلام الإسلام ومصر أيها الحراس أنتم حراس الدين آه، آه، أنشدكم بالله أن تحموا مصر من الخبثاء من الخبثاء من الخبثاء القلة القليلة الذين يعملون على هدم الإسلام فوالله كنا نحلم أن يصل أن يصل شريط من أشرطة هؤلاء العلماء إلى إخواننا دون أن نؤذى ونحن نوصل هذا الشريط فاليوم من الله علينا بأن تجلسوا بين أيدينا وجزاكم الله خيرا حتى لا آخذ وقت حاج حمزة ربنا يكرمك ربنا يكرمك ويرفع قدرك ويعزك بعد اذن حضرتك بس اتمنى ان اسمع من الشيخ آه، ايمن صيدح قصيدة القصيدة اللي هي في شريط آه، الرد المثالي على كلمات الاغاني اني قائل فاسمعوني اتمنى ان اسمعها منك حاضر جزاكم الله حاضر في خيراً.
النهاية حاضر ولكن أبشر حضرتك ستظل مصر إسلامية رغم كيد الكائدين بإذن الله رب العالمين ال- الأخ رجب من الغر- من الغردقة أهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام أهلا بيك أنا أوجه كلمة لحبيبنا الشيخ متعب بقول له يعني الجلسة اللي قدامنا ديت هي صفوة صفوتنا كلنا صفوة الشباب كله الشباب المسلم انتوا صفوتنا والله العظيم يا شيخنا الله يرضى عليك يا شيخ رجب ويجعلنا والله أحسن العظيم منك انتوا جميعاً.
صفوتنا وانت بتشوف يا شيخنا ويعني يعني عايز اسلم على اكبر شيخ يعني موجود في وسطكم سنا ولكن لا اعرفه ولكن السلام عليكم جميعا عليكم السلام ورحمة الله آه، اوعى شيخنا يغرك يا رجب الشعر الابيض انا لسه ورد ربنا يرفع قدرك يا شيخنا في الله الجلسه دي ناس يبيض ايامك مسلمين
الله يبيض ايامك يا شيخنا بحبك في الله ربنا يكرمك أخ رجب شكرا جزيلا شيخنا والله انت شفت حضرتك ال- الشباب كان موجود آه، امام حضرتك في المؤتمرات هنا يعني الشيخ امين كان موجود والشيخ ايمن ومعظم المشايخ الجميله آه، كان آه، الغردقه يعني معظمها عماله وشباب فيعني من بنوجه يعني مشايخنا الافاضل ان هم يتجهوا آه، اتجاه الغردقه وشرم الشيخ لان ده معظم شبابه من جميع محافظات مصر نعم فاحنا بنلتف حول المشايخ هنا وبنبقى سعداء جدا ان في شيخ يلقي فينا العلم فاحنا يعني إيه، احنا م- ماشيين وراكم يا شيخنا على سنه النبي عليه الصلاه والسلام وعلى القران فاحنا من- من- من- بننصح يعني يعني آه، مشايخنا وابائنا ان هم يتجهوا الينا ماشي واحنا قائمين بفضل الله يعني في ال- في ال- في البحر الاحمر جميع يعني من اوله لاخره ان احنا في استضافه اي عالم اي شيخ يجي الغردقه ان شاء الله رب العالمين والله الشباب كله منتظر حضراتكم هنا تمام شيخ رجب، الله ربنا يكرمك يرفع شكرا سؤال الشيخ رجب بس مم.
انت اكتر واحد اكيد حاجة- حزين على وقوف السياحة لان كنت بتصطاد صيد يؤمن بالله في كل شوية تطلع لنا صيد جميل كده ان شاء الله والله- ترجع والله يا شيخ ايمن بفضل الله بفضل الله يعني احنا احنا بنودي صوره ل- للسياحه بفضل الله هو يكفينا يكفينا شرفا ان هو يرى هذا اللباس وهذه اللحيه والله العظيم الاجانب بي يعني بي يعني بيبقوا سعداء لما يروا المنظر ده يضحك في وجه في وجههم ربنا يثبتكم يا رب إن شاء الله فبفضل الله احنا يعني بفضل الله يعني بنحاول نسعى ان هم اتوا الى الغردقه الينا، احنا ما ذهبناش اليهم ولا غرمنا فلوس ولا اي حاجه ولكن بنحاول نوصل الصوره السليمه لل الحمد لله للغرب يعني.
ربنا يوفقكم يا رب شكرا جزيلا أم سلمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة أنا الله الأستاذ ملهم وضيوف الكرام.
أهلا بيك آه، بتمنى والله يعني اللقاءات دي تتكرر كتير، إحنا الشيخ مسعد قمر والشيخ أيمن صدى حضرونا في طور سيناء قبل كده وتشرفنا بيهم، يا ريت يعني نكتروا من اللقاءات دي عندنا لأن شبابنا والله محتاج إن هو يرجع لربنا ومحتاج إن هو يسمع كلامهم، لأن والله كلامهم بينزل على القلوب كده زي زي نسمة آه، صي- نسمة هوا في يوم حر جدا، في يوم ربنا حر.
يوفق الجميع يا رب اللهم آمين ربنا يبارك لك يا رب.
شكرا شكرا جزيلا لك يعني نتوقف قليلا الاتصالات كثيرة نعم ناخد اتصال آخر طيب هستأذنك يا شيخ أمين إن هتعلق ولكن هنطلع لفاصل ونعود بعد الفاصل مع تعليق فضيلة الشيخ أمين الأنصاري